بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب يقدم لنتأمل وقفة لنتدبر وقفة لنستمتع وقفة مع آية موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب بفضل الله كل يوم درس مرئي جديد لفضيلة الشيخ كل أسبوع رسالة من فضيلة الشيخ إلى بريدك الإلكتروني كل جمعة خطبة جمعة جديدة مرئية انضم الآن إلى مصمم الإعلانات ومترجم الخطب والمحاضرات
وقفة مع آية وقفة مع آية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله اللهم اهد قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم نور قلوبنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا اللهم نج قلوبنا من الفتن اللهم طهر قلوبنا من الشهوات وطهر قلوبنا من الشبهات اللهم املأ قلوبنا بالإيمان اللهم اكتب الإيمان في قلوبنا اللهم إنا نسألك أن تملأ قلوبنا نورا وأن تملأ قلوبنا رضا وأن تملأ قلوبنا حبا لك حتى لا يبقى فيها حب لغيرك اللهم قذف في قلوبنا رجاءك وانزع من قلوبنا رجاء من سواك اللهم إنا نسألك أن تصلح قلوبنا اللهم إنا نسألك أن تبيض قلوبنا وتنور قلوبنا وتهدي قلوبنا اللهم قو قلوبنا اللهم أعن قلوبنا على طلب مرضاتك اللهم ارض عنا رضا لا سخط بعده إخوتي في الله وأنا أحبكم في الله كيف حال قلوبكم مع الله وقفة مع آية قال ربنا سبحانه وتعالى وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا ربنا ليضلوا عن سبيلك على أموالهم واسجد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون إخوتي في الله أنا أحبكم في الله هذه الآية هذه الآية فيها معان عظيمة نحتاجها في عصرنا في هذه الأيام جاء طغى فيه فكر وطريقة اسمها فقه الواقع كانت هوجة وعادة يحصل في أوساط الإخوة هوجات نسميها هيسات مولد في موضوع علاج بالقرآن تاخد لها هيصة كده وطفرة وبعدين تهدى مولد في مسألة العلاج بالحجامة احنا ما بنقولش ما فيش علاج بالقرآن في علاج بالقرآن القرآن شفاء من كل داء بإذن الله ما بنقولش في حجامة بالعكس ده الحجامة الرسول صلى الله عليه وسلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع شهرا إلا ويحتجم فيه وذكر أنها أحد أسباب الشفاء الثلاثة نؤمن بهذا بس بقول أن يدخل في هذا الموضوع من يعلم ومن لا يعلم من يفهم ومن لا يفهم من يتقن ومن لا يتقن من المخلص وال وطالب الدنيا والعالم والجاهل كذلك حصلت برضه هوجة كده اللي فاهم واللي مش فاهم في مسألة لازم نعرف تدبير الكفار بيعملوا لنا ايه وانتشرت الطفرة والكلام بقى على ان اليهود بيعملوا وبيسووا والامريكان بيعملوا وبيسووا وهيعملوا وانشغل الناس بهذا الامر وكانت نتائج رهيبة وخيمة عجيبة ان الناس تنشغل بان الجندي شكله ايه والطيارة بتعمل ايه والقنبلة وزنها ايه فاثمرت هزيمة نفسية رهيبة خطيرة اسمع الايات دي وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك يقول يا رب انت اديت فرعون وأتباعه زينة الدنيا كلها زينة إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة إنا جعلنا ما على الأرض زينة المال والبنون زينة يا رب انت اديت فرعون وملأه وأتباعه زينة الدنيا كلها وأموالا ربنا ليضلوا عن سبيلك يا رب بفلوسهم وبالزينة بيضلوا عن سبيلك يا رب انت اديت فرعون اموال وزينة طلعوا القمر اموال وزينة عملوا قنبلة ذرية اموال وزينة عملوا بها وعملوا شوف دعا سيدنا موسى على فرعون وملئه على فرعون وملئه دعا سيدنا موسى على فرعون وملئه فقال ربنا اطمس على اموالهم واسجد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم آه أحيانا بتبقى قلوب المؤمنين مليانة غير من الكافرين لأذاهم للمسلمين بتبقى قلوب المؤمنين مليانة تعب عشان كده ربنا قال قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم سيدنا موسى قال له يا رب ما يؤمنوش عشان ما يدخلوش الجنة لأنهم آذوا وصدوا عن سبيلك يا رب اطمس على أموالهم ما يتمتعوش بيها فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم معظم الأنبياء دعوا على قومهم بكده سيدنا نوح قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا وهكذا سيدنا شعيب قال فكيف آسى على قوم كافرين الشاهد إيه سيدنا وده اللي أنا عايزك تتأسى بيه وتتخلق بأخلاقه وتطلب شفاعته بأن تكون معه تطلب شفاعته من الله أن يشفع الله فيك وتكون معه في الجنة لما نزل له ملك الجبال قال له أطبق عليهم الأخشبين قال لا اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون لذلك لابد أن نشهد ربنا أن الأحب إلينا أن يسلم الكفار والأسهى لقلوبنا أن يؤمنوا فيدخلوا الجنة معنا ده الأحب لقلوبنا وده الأسهى لينا ودي سنة النبي قال لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله فلذلك ربنا قال لسيدنا موسى إيه لما طلب الطلبات دي قال له قد أجيبت دعوتكما فاستقيما كأن ربنا بيقول له لسيدنا موسى ما تنشغلش بيهم ما تبصش عليهم ما تقربش منهم خليك في نفسك انت واخوك قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون ما تمشيش ورا اللي ما يعرفوش حاجة آه هي دي ربنا قال له استقيم عشان كده بقول لك دع تدبير الكفار ودع أذى الكفار ودع الفكر التآمري وأخلص لله يكفيك شرهم ليس لأنني أقول ذلك بل قال الله جل جلاله وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط ده منهج ده اعتقاد ان انشغالك بالكفار ايام الفتن والمشاكل فاجئ الاخوة اما يجري على على الجرايد والتلفزيون والنشرات وعلى النت والاخبار وقالوا ورسائل اشتغل وانشر هذا الانشغال ليس هو ما يبرره لو انشغلنا بربنا لكفانا شره ورد عنا وعن المسلمين اذاهم لو الوقت اللي ضايع ده قدام متابعه نشرات الاخبار وقدام متابعه الجرايد وقدام متابعه النت بالساعات الطوال قضيناه في الذكر والدعاء وتلاوه القران والصلاه لرفع الله ما بالامه من بلاء قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما وربنا بين لنا ايه الاستقامه المطلوبه اسمع وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين سبحان الله العظيم ربنا قال لسيدنا موسى خذوا بيوت واجعلوا بيوتكم قبلة وصلوا هي دي الاستقامة المطلوبة البيوت النجاة سيرك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من النجاة قال له أمسك عليك لسانك وليسعك وليسعك بيتك آه لما بيتك يسعك يا سلام لما بيتك يبقى جنة جنة المسلم بيته قال صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا البيت اللي اهله ما بيصلوش فيه موتى البيت اللي اهله ما بيصلوش فيه قبر موحش ريحته مش حلوه ما بيدخلوش نور ضلمه قبر البيت اللي اهله ما بيصلوش فيه مش بيت ده كلام سيدك النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه البيت اللي انت ما بتصليش فيه يبقى قبر حقيقة قبر حقيقي عشان كده ده منهج ان البيوت تعمر ده كان من هدي السلف ألا يخلو البيت كل ليلة من قائم طيلة الليل طول الليل يبقى في واحد بيصلي سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه كان هو وأمه كان بيصلي نصف الليل وأمه نصف الليل لما تزوج قسم الليل ثلاثة هو ثلث الليل وزوجته ثلث الليل وأمه ثلث الليل بحيث لا يخلو البيت من قائم أمه التلت ومراته تقوم التلت وبعدين هو يقوم التلت التالت يبقى كل واحد البيت طول الليل منور البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتلألأ لأهل السماء كالكوكب الدري البيت يبصوا له أهل السماء يبصوا على الأرض يلاقوا البيت ده منور منور لأنه بيصلى فيه وده منهج إن لما البيوت تتصلح البيت ده والبيت اللي جنبه والبيت الثالث والبيت الرابع يبقى البيت لما يتصلح والبيت الثاني كل البيوت تتصلح يبقى المجتمع تبقى البيئة تبقى الأمة اللي احنا بندور عليها النهارده وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبله البيوت نعمة ولا يعرف نعمة البيت إلا المشردون في الأرض اللهم فك أسر المأسورين اللهم أطلق سراح المأسورين اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين اللهم آمن المسلمين جميعا في أوطانهم اللهم احمي واحرس واحفظ بلاد المسلمين اللهم اصلح بيوتنا وبيوت المسلمين اللهم املأ بيوتنا خيرا وبركة وبيوت المسلمين اللهم اجعل بيوتنا بركة علينا وعلى أمة محمد اللهم بارك لنا في بيوتنا واملأها خيرا ورحمة وأمانا وسلاما وعفوا وعافية اللهم بارك لنا في بيوتنا واجعلها عونا لنا على طاعتك واصرف منها شياطين الإنس والجن اللهم واحرسنا وأزواجنا وأولادنا وبيوتنا بعينك التي لا تنام واكلأنا بحفظك الذي لا يضام ولا يرام ورد عنا كيد الكائدين وظلم الظالمين وأذى المؤذين وأعين الحاسدين وحقد الحاقدين وكن جارا لنا من خلقك أجمعين يا قوي يا متين آمين آمين آمين إخوتي وأنا أحبكم في الله إخوتي في الله البيت رحمة قال سبحانه والله جعل لكم من بيوتكم سكنا سكن ولما يبقى البيت في زوجة صالحة يبقى سكن على سكن ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها يبقى الزوجة سكن والبيت سكن وسكن وسكن يجيب سكينة فالبيت نعمة من نعم ربنا عليك تحتاج أن تشكر بس تحتاج البيت مش بالحيطان مش بالطوب البيت البيت مش بالزخرفة مش بالزينة البيت مش بالقصور البيت بروحانية البيت بملائكة البيت ياما إنسان عايش في كوخ وهو جنة وياما إنسان عايش في قصر وهو معذب ضائع البيت مش بالأساس ولا بالرياش وإنما البيت بقدر الإيمان اللي فيه بالملائكة اللي ملياه شوف بيت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيته إذا نامت السيدة عائشة وهو حب يصلي لازم تلم رجليها عشان يسجد وكان الرسول لما يقف راسه طول السقف صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كان أسعد إنسان في الدنيا ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هي دي لما تبقى بيوتنا قبلة لما تبقى بيوتنا جنة لما تبقى بيوتنا صلاة لما تبقى بيوتنا ذكر لما تبقى بيوتنا قرآن لما تبقى بيوتنا ملائكة لما تبقى بيوتنا لله بعض الناس عامل البيت ده لوكاندا يفضل يلف طول النهار وسعادته بره وهو مع اصحابه على القهوه وفي الشارع وفي الفسح وفي ويرجع ينام ويقوم اول ما يصحى منه جري على بره ده مش بيت كده مش بيت ولا سكن ايضا البيوت دي عليها حقوق ربنا اداك بيت ربنا قال وآت ذا القربى حق وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا يبقى ذو القربى له حق أبوك وأمك لهم حق في بيتك تقول لهم تعالوا اقعدوا عندي يومين اقعدوا عندي أسبوع خدوا حقكم من بيتي أخوك وأختك عمك وعمتك خالك وخالتك ولادهم النهاردة لما تقطعت الأرحام وتمزقت العائلات نزعت البركة من البيت هي فين من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه مش بشاي ولا بونبونايه ولا شوكولاتايه ولا حته جاتوه اكرام الضيف قال صلى الله عليه وسلم اكرموا الضيف جائزته قالوا ما اجائزته قال للمقيم يوم وليله لياليهن يبقى للمقيم يعني اللي من اهل البلد يقعد عندك يوم وليله والمسافر يقعد عندك ثلاث ايام بلياليه ده حق البيت فين حقوق البيوت النهارده بعض الناس يقعد بيته بالشهر مش حد يدخله ازاي نسحت البركه وضاعت البركه نتيجه ان احنا ما بنديش حق الناس في بيوتنا حق الاهل وحق الاقارب وحق الفقراء وحق المساكين وآت ذا القربى حقه حقه مش فضل منك والمسكين وابن السبيل إخوتي إذا كانت ثمة نصيحة في نهاية هذه الوقفة لا تنشغل بالكفار يكفيك الله شرهم وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وانشغل بإصلاح نفسك وإصلاح بيتك ربنا قال لسيدنا موسى واستقيما فاستقيما الاستقامة قال سبحانه وتعالى تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة اللهم اجعل بيوت المسلمين بركة ورحمة وعفوا وعافية أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته